رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي مشاهدينا الكرام أينما كنتم أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مع شباب مباريات كأس العالم 2010 حدث يشغل الجميع لا سيما الشباب لكن يا ترى لماذا تأتي مو- موعد مباريات كأس العالم في كل أربعة أعوام في مثل هذه الأيام من أيام الامتحانات وما هي فكرة كأس العالم وما هو مصدرها وما هي حقيقتها وكيف ينظر الإسلام لمباريات كرة القدم هل يجوز ممارسة كرة القدم كرياضة وهل يجوز متابعة مباريات كرة القدم عبر الشاشات كل هذا وأكثر نعرفه وإياكم في هذه الحلقة بإذن الله يشرفني ويسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي الشيخ حامد الطاهر الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي فأهلا ومرحبا بك عزك الله شكرا حيا الله شيخنا وهذه أول إطلالة لك على شاشة الرحمة عزك الله.
نتشرف بك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون بكورة للحلقة القادمة بإذن الله تعالى الله المستعان مرحبا بك وبإخواننا المشاهدين جميعا وبإخواننا الضيوف بارك الله فيك الله يكرمك.
كما أيضا يسرني أن أرحب بالشباب معنا في الاستديو على الهواء مباشرة عمر الفتحي مصمم جرافيك في احد شركات الدعايه والاعلان
احمد طالب في كليه التجاره
عمرو احمد هندسه حاسبات
أشرف سالم بكالوريوس حاسبات ومعلومات جامعة حلوان يا أهلا ومرحبا بكم نتشرف بكم وننتظر اقتراحاتكم أيضا وأسئلتكم طوال الحلقة بإذن الله تعالى كما أيضا يسرني ويسعدني أن أرحب بمداخلات مشاهدينا الكرام سواء عبر الاتصالات أو عبر شريط الرسائل القصيرة ومعنا سؤال عبر شريط الرسائل القصيرة أظنه يعرض الآن على الشاشة هل تهتم بم- بمتابعة مباريات كأس العالم 2010 بشكل منتظم ولماذا؟ أرجو من كل أخ فاضل يشاهدنا ومن كل أخت فاضلة أيضا تتابع مباريات كأس العالم أن تتفاعل معنا كي نثري حلقة اليوم بإذن الله تعالى بمداخلاتكم الهاتفية وأيضا عبر متابعتكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة فضل شيخ حامد آه، م- مباراة كأس العالم أو خلينا نتكلم أولا عن الرياضة هل الإسلام ضدها أم معها وهل شيء نقره أم لا؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أنا بدءا لابد لي من مقدمة يعني أمهد بها لما أريد نعم.
الناس عموما الآن يتصورون أن في شيخ يجلس يلبس جلباب وغطاء الرأس وسوف يتكلم عن حرمة الكرة تمام تمام.
لا نحن نريد أن نتكلم فيما وراء الكواليس ونتكلم عن حقائق الأمور وأذكر في بداية حديثي ما أحب أن أبدأ به دائما لأصور الموقف الحالي ولأصور هذه الحرب الدائرة الشرسة على الإسلام والمسلمين عن طريق قصيدة كتبها رجل قيل أنه من الصحابة اسمه الشماخ هذه القصيدة اسمها القوس العذراء القوس العذراء هذه الشيخ أو الشماخ كتبها في ستة وثلاثين بيتا وهي قصيدة زائية هذه القصيدة يقول قصيدة؟
فيها يحكي فيها نعم قصيدة يحكي في هذه القصيدة دون أن أذكر الأبيات يحكي عن قواس عربي فقير مسكين صنع قوسا وهي ما يوضع فيه الربح آه حتى يضرب فأعجبته هذه القوس وصارت يعني حشاشة نفسه وأعجبته حتى أنه من شدة فقره ومسكنته لم يشأ أن يبيعها واستمسك بها وظن بها على غيره ولكن جاء الداعي يؤذن في الناس بالحج فذهب هذا القواس المسكين ومعه قوسه العذراء التي لم يضع فيها رمحا واحدا فلما ذهب بها إلى الحج وقلب فيها ونظر إليها جاء أحد الأثرياء وجمع بين الغنى والمكر فرأى القوس فأعجبته فضن على هذا الفقير بهذه القوس فقال بعنيها قال هذه حشاشة قلبي وهذه ما أحببتها فضننت بها على غيري فراح يذكره بفقره وبؤسه وبينما هذا الأعرابي القواس المسكين على هذه الحال إذ استل الغني المكير الماكر هذه القوس ووضع بعد الدريهمات في يده ثم مضى فإذا بهذا القواس المسكين يصحو ويفيق على بضعة دريهمات في يديه لا تغني عنه شيئا وإذا بقوسه قد طارت وإذا بالغني قد أطلق ساقيه للريح فلم يجد فاستسلم للبكاء قوسنا العذراء هي الإسلام التي يريد الغرب أن ينتزعها منا على الحقيقة هذه ما يجب أن تذكر دائما نحن نواجه حربا الحق سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم ولا يزالون يقاتلونكم بشتى الطرق بكافة الوسائل فوالله هم أقسموا ألا يتركوا للمسلمين سارية تسير على بر أو جارية في بحر ولذلك صارت البطولات الآن عبارة عن بطولات وهمية بمعنى إيه؟ بمعنى انظر إلى هذه القصيدة وهي قصيدة كتبها أحد الأبطال ال- ال- العرب القدام فقال وفي الهيجاء يعني في الحرب ما جربت نفسي ولكن عند الهزيمة كالغزال أحمس في الوغى يعني في الحرب أبناء قومي وأحمي ظهورهم عند النزال ولي عزم يشق الماء شقا ويكسر بيضتين على التوالي ويقطع خيط قطن من بعد شد إذا ما الخيط كان في انحلال ثم يحكي عن تلك المغامرة فيقول وفي البيداء أي في الصحراء صرصور اللقان فما استسلمت ولا سلمت حالي حتى جاءني مدد كبير من الرحمن وهو العالم بحالي فألهمني بأن ألقي نفسي كجيفة ميت فوق الرمال فطار سريصري في الجو خوفا وذاك الأمر لم يخطر ببالي هذا ما يريده الغرب منا وما يريده الأعداء منا يعني تتنوع الأشكال لكن ما نود أن نذكره هنا هو أن الإسلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قولا واحدا فيه قال المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف إذا من قوة المؤمن ممارسة الرياضة ما عندنا مشكلة في هذا ليس عندنا مشكلة ولكن حتى أثر أن الرياضة كان لها الأثر الكبير في الجهاد نور الدين محمود يصفه ابن كثير فيقول أنه كان حسن الوجه وكان حسن اللعب بالكرة فلما عوتب في هذا قال إنها تعين على الجهاد كانوا يلعبون الكرة كيف كانوا يركبون على الخيول ومعهم صولجان زي ما يعرف الآن باسم الهوكي نعم.
بس هذا كان ي- يعطي الخيل يعني تمرينا ويعطي صاحب الأمر هو الأيض ال- ال- ال- الفرس يعني الفارس يعطيه هو الآخر قدرة على الجهاد قدرة على المرونة لأن كلمة الرياضة في اللغة هذا معناها إعطاء الجسد بعض المرونة تمام في نفس التوقيت الرياضة استخدمت استخداما سيئا في الإسلام لما كان دولة بني بويه ودولة بني بويه دي إحدى الدول الرافضة إحنا دول الرافضة التي كانت أيام الدولة العباسية في أيام الخليفة المطيع لله لما حصل أن هؤلاء أتوا نظروا ماذا يريدون من أهل السنة فقالوا نشغلهم قالوا نشغلهم بكيف قالوا بالمصارعة والسباحة حتى ابن كثير في هذه ال- ال- ال- المرحلة لما أرخها في كتابه البداية والنهاية قال وكان هناك فارس اسمه شمس وفارس اسمه شموس أو فرح وكان هذا من أهل السنة وهذا من أهل الشيعة والناس يجتمعون حتى يرون من ينتصر ومن ينهزم إذا الرياضة الآن سخرت لهدم الصرح والبنيان الذي بني في هذه الخلافة ولذلك أكثر الخلافات قعودا عن الجهاد في سبيل الله الخلافة العباسية ليه؟ لأنهم اهتموا بهذه الأمور التي دخل بها الموالي من غير العرب لأن العرب كانوا يحبون الخشونة ولذلك أنت ستجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسابق السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمسابقة للخيل التي لم تدمر عند بني زريق وابن عمر كان فيها الأحباش يلعبون بالحراب كل هذا في اللهو المباح ما- ليس عندنا أدنى مشكلة فيها إنما المشكلة عندنا أن تستغل الرياضة لتضييع الوقت ولنشر الحرمات بين الناس وده يعني موضوع يعني هيجي في النص نعم.
لكن ما نتحدث إذا عنه الآن نشرنا الرياضة في أصلها مباحة نعم.
إن لم تكن تشغل عن طاعة الله عز وجل ب- بضوابط كاملة يعني بضوابط.
مش, مش عايز أقول نعم.
إنها تشغل عن طاعة الله عز نعم.
وجل إن ممكن واحد مثلا يطلع يلعب ملاكمة ويتضرب في وجهه خلاص ويجي ساعة الصلاة ويصلي في رياضات محرمة نعم.
الرياضة التي فيها ضرب الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا ضربت فلا إيه فاجتنب فلا- الوجه.
اترك ليه لأن نعم.
الله عز وجل خلق آدم على صورته ما ينفعش إن يكون فيه حاجة زي كده تمام.
ما ينفعش يكون في مناقرة ديوك لأن دي من أفعال قوم لوط في مهارشة ما بين الكلاب هذه لا تصلح القمار ال ال أنا مش عايز أسبق بالقول لكن يعرف أن الفيفا نفسه هو صاحب أكبر شركة قمار عالمية ومراهنات عالمية في مسألة كرة القدم هم يتربحون من هذه الأمور سبحان الله يعني البث لوحده ما بيجيبش فلوس اي نعم طب شيخنا كرة القدم الآن أصبح مما عمد به البلوى نعم.
وأصبح منتشر الآن في كل الأوساط وليست بطائفة بعينها لكن لماذا نتكلم عن كرة القدم يعني ما هو أنت ما تجيش تقول لي أنت بتتكلم في الغلط ليه أنا مش مسؤول عن انتشار الغلط تمام نحن ولدنا في هذا الزمان الزمان اللي الكرة فيه بتمثل عصب الحياة النهاردة اللي بيشتغلوا في الإعلام ما بيكسبوش اللي بيشتغلوا في المخدرات حتى ما بيكسبوش اللي بيشتغلوا في الرياضة ما شاء الله عليهم واحد ي- يروح يشوط شوطة جت جون تمام بكام 2 مليون 3 مليون تسمع أرقام فلكية ده غير التبرعات اللي بتيجي من رجال الأعمال أكيد آه، يعني نعم.
إحنا عندنا إشكال يعني ال- الجماعة دول لما كانوا بيحاربوا ال- ال- مصر في 67 كانوا بيكتبوا ادفع دولارا تقتل مسلم النهاردة أين هذه الأموال؟
نعم.
أنا أذكر الناس أن في أسطول الحرية الأخير هذا كان في سفينة اشتراها المسلمون من أموال فقراء المسلمين اسمها السفينة بدر أين رجال الأعمال؟ رجال الأعمال المسلمين اللي مفترض عليهم إخراج زكاة الأموال وهل زكاة الأموال توجه إلى شراء اللاعبين؟ ال- يعني احنا مش مش بنحقد على حد لحسن حد يقول لك ايه ده عامل زي السماوي بيقول جت نيله في حظنا الهباب لا الحكايه مش كده ال- القصة قصة إيه؟ إنك ممكن تتربح من أمر حلال ما فيش تمام.
مشكلة لكن أن توجه الأموال إلى الرياضة سواء كان بالبث سواء كان بالموضوعات يعني موضوع مصر والجزائر ده اللي فيه قنوات فضائية امتلأت كروش أصحابها من الضرب بمطرقة من حديد على حديد ساخن في هذا الأمر صحيح.
فاحنا مش ضد الكورة ومش ضد الرياضة احنا يعني انا مع اقدر الرياضة افهم من كلام حضرتك ان كره القدم ممارستها حلال ال- كلعبة.
الممارسه في في حد ذاتها احنا ما عندناش مشكله تمام.
بس م- يعني احنا مش عايزين الناس تقول ايه ممكن واحد دلوقتي يجي يقول لك هم الشيوخ كده و- والشيطان يعني له مداخل يعني دلوقتي واحد مثلا ممكن بيسمعك يقول لك ايه طب ما هيقول الكوره حرام ما انا عارف ان هيقول الكوره لا احنا مش هنقول لك الكوره حرام تمام.
لان الفقه هو دقه الفهم جميل.
ودقه الفهم تعني انك تظ... يعني تصل الى عمق المساله نفسها تمام.
تحاول انك تفهم ايه عمق المساله فعشان تفهم عمق المساله ما تجيش يعني على سبيل المثال مصارعه الثيران واحد يجي يقول لك بصراحه الحلال ولا حرام ده انا بصارع طوره وبضربه وخلاص مم.
لا طب انت في تزكيه شرعيه احنا نحن قوم حكمنا بالاسلام الغرب يحقد علينا بسبب هذا الاسلام لانهم يعلمون ان هذا الاسلام هو سر ال- ال- ال- العظمه التي يمكن ان تصل اليها الامه اذا ممارسه اللعبه ككره القدم حلال لكن لها ضوابط شرعيه نعم.
طيب حكم متابعه مباريات كاس العالم ان هناك كثير من مشايخنا كان ليه نظر في هذه المساله يعني.
يعني انا بس عايز اضرب مثل اخواننا الشباب الحلوين واحد بتاع جرافيك واحد بتاع حاسبات واحد ما شاء الله بتاع كليه تجاره أنا بس عايز اسالكم سؤال كده بعد اذن الله اتفضل الشيخ عمر لو في جارك طالع في البلكونه بشورت وفانيلا واختك واقفه جنبك هتعمل ايه لما انت مقعدها جنبك بتفرجها اتفضل ليه اتفضل جاوبنا
يعني
طلع المايك شويه ال- لعبة كرة القدم عامة هي في حد ذاتها لعبة ناشفة شوية طب ارفع أو المايك خش- عشان نسمع صوتك.
أو خشنة شوية آه.
يعني لعبة رجال أكتر منها سيدات فهتلاقي معظم اللي اتفرج على مباراة كرة القدم آه، ما بيتفرجش عليها آه، سيدات أكتر ما من جاوبنا الاول على سؤال الشيخ تحديدا يعني ما أنا- أنا جاي جاوب لحاجة.
على السؤال لا، تحديدا انا عايز بس عايز اعرف هل اختك لو جنبك لو زوجتك جنبك وفي واحد بشورت فخده باين ما شاء الله عليه ويمكن يكون حلو شويه زي حالاتك كده ابيض وجميل كده ما شاء الله لا قوه الا بالله ربنا يخليك.
هل انت هت- هتسمح لها ان هي تتفرج عليه؟
هي في النقطة دي لا طبعا بس أنا بقول لحضرتك في انا في عايز نقطة- منك دي انا هسمع منك بس انا عايز منك ديت هل تمام.
انت هتسمح بالكلام ده؟
لا، والدتك طبعاً.
تشوف واحد بفخده باين لا طبعا حضرتك؟
لا طبعا بس بر... عايز اقول برضو ارد على اخويا بقول له ان دلوقتي في نساء في البيت بتحضر كوره لا يعني انا في عايز بس في في, بس في, هي في لا كاس العالم في اه دلوقتي في كاس العالم في سيدات كتير بتروح ال... ب- بتحضر بس كورة.
مش مش مش عرب ولا مسلمات واخد بالك؟
لا، دي وفي- احنا في ديت خلاص لو كاس العالم اتعمل في انا عايز مصر هتلاقي بقى مستقبل.
اسال اخونا بتاع الحاسبات ده اخر حاجه خالص هو طبعا لا آه، أنا اكيد هسألك سؤال بالطبع تاني لا ماشي هسألك اتفضل.
سؤال تاني هل أنت تقبل إن أخوك وهو قاعد جنبك في سن البلوغ إن هو يشوف واحدة لابسة كده قط والثدي بتاعها باين لا بالطبع لا طبعا حضرتك طبعا تقصد المشجعات على ال- احنا احنا بنتكلم بوجه عام بوجه عام، لا انت طبعا.
النهارده انا عايز اوصل بس للمساله اصل يا اخوانا حتى لو لم يكن ال- ال- المشاهده حلالا او حراما واحنا دخلنا في ارض الواقع يعني انا دلوقتي بسال كل اب محترم انت بنتك قاعده جنبك ولو الراجل اللعيب ده عايز يحط بنج بيرفع كده فبانت الملابس الداخليه بتاعته ليس بينه وبين ظهور خصيتيه الا القليل دي مشكله فهل يمكن ان ينظر الرجل الى عوره الرجل ده احنا بنتكلم الراجل ما يبصش للست والست ما تبصش للرجل لكن ماذا تقول في حديثه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة يبقى دي جزئية النهاردة اللعيبة ما شاء الله كل ما ربنا يكرمهم كل ما يطلعوا الفنانات ويشمروا أكتر تمام عامل بالظبط زي التقدم كل ما نتقدم نشلح اكتر لا اله الا الله طب يا اخوانا ما هي ده المراه الفلاحه اللي شغاله في الارض بتبقى لابسه ثلاث اربع جلاليب وما شاء الله عليها ما بيتكلموش ليه في الصار الهندي اللي الست بتلبسه بتبقى يعني ماسكه نفسها وماشيه لكن يبداوا يتكلموا ان احنا اذا تسترنا واذا لبسنا الحجاب دي تخلف تمام في جزئيه بقى مهمه جدا ان الكره النهارده الرجل عورته تظهر وبعدين الشعوب الجنوب افريقيه هي شعوب في الاصل يعني ديانتها وثنيه وحتى ما ينتحلونه من ديانات طب شيخنا انا ممكن ارد على حضرتك بحاجه م- في ناس كتير عارفينها دلوقتي وعاد برضه فيها لما بنكون بنقول له ان دي عوره الرجل والكلام من ده يقول لك لا ما هو في كثير من العلماء قالوا ان الفخذ ليس بعوره ده مين من الذي قال بهذا؟ قالوا لا قالوا في عوره مخففه وعوره مغلظه تمام.
بس العوره المخففه والعوره المغلظه ديت اين؟ خلاص مم.
يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وكاشفا عن فخذه الله عليه وسلم.
فين الفخذ؟
مم.
الفخذ فين؟ ج- يعني بس انا عايز حد يشاور لي الفخذ فين؟ الفخذ الحته دي المنطقه تمام.
دي مم.
مش لحد هنا تمام واخد بالك مش حد واحد عمال يقع وبعدين ال ال كما ان الرجل تعجبه المراه فالمراه يعجبها الرجل صحيح يعني بس دي شاب حلو كده ونازل كانه نازل يتجوز مش نازل يلعب تمام واخد بالك وعامل شعره وبتاع انا بموت فيك يا فلان مم.
واخد بالك وتبص تلاقي ال ال يا مش عارف مين وبعدين سبحان الله النهارده الكره تشغل النساء اكثر مما تشغل الرجال البيت بقى كله بقى بيروح بقت حفله فبقوا عمالين يتفرجوا العوره المخففه والعوره المغلظه ديت لها اوقات معينه الرجل في داره مع زوجته لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا صلى الله ينظر عليه وسلم.
الرجل الى عوره الرجل ولا المراه الى عوره ده مطلق تمام.
عوره مطلقه لا حدد مخففه تمام.
اه حديث عثمان ده مم.
خلاص كان رسول الله في بيته تمام اذا متابعه مباريات كره القدم اللي ممكن استخلص من كلام حضرتك انه جائز لكن هناك ضوابط شرعيه ده الضابط الاولاني اللي احنا ذكرناه الضابط الأولاني اللي احنا والضابط اللي ذكرناه.
حضرتك ذكرته كمان عدم تضييع الوقت تمام وفي ضابط اذا تاني.
لو جينا حطينا ده على الواقع هنلاقي انه مش حاصل م- مش ممكن انه يحصل تمام انت هل انت تتوقع مثلا انه آه، في يوم من الايام احنا ما كنا نتوقع هذا واخد بالك ان في يوم من الايام زي ما في كاس عالم رجالي بقى في كاس عالم نسوي وتبص تلاقي الراجل قاعد يقول لك ايه الحكمه بتلعب الجونه بتلعب اللي هي الحارسه يعني تمام.
يعني ال- الموضوع انقلب احنا دايما يا اخوانا احنا عندنا مشكلتنا ك- كمسلمين ان احنا عندنا عفويه وتلقائيه في تلقي الامور عجيبه سبحان الله.
اه كاس عالم ر- اه خلاص كاس عالم رجال واخد بالك كاس عالم للنساء تمام.
واحده واحده اذا اذا تلخيص كلام حضرتك للمشاهدين الكرام ان كاس الع- مش كاس العالم عامه متابعه مباريات كره القدم كمتابعه الشيخ يرى انه لا باس بها لكن لو جينا ربطنا بالاحكام الشرعيه هنجد انه يعني ليس لها مكان على ارض الواقع يعني موضوع العوره موضوع تضييع الاوقات الى غير ذلك فما نقدرش لو ربطناه بالواقع نلاقي انها لا لا تجوز شرعا طيب شيخنا الوقت احنا لما نيجي نسال الشباب في الشارع او الشباب في الجامعات او شباب بصفه عامه نيجي نسالهم آه، مونديال زي مونديال كاس العالم 2010 هل تستطيع ان تذكر لي مثلا اسماء اللاعبين اللي بيلعبوا في المونديال سواء كانوا اللي بيلعبوا في الجزائر ولا الارجنتين طب بس والبرازيل انا ليه أو إلى اعتراض غير عليك ذلك؟
قبل قبل كلامك هو مش 20 ع- مش مش 2010 2010 2 0 1 0 201 0 لا نعم.
هو اشكالهم سميتها تمام بنتفنن تمام فلو جيت اساله ت- تعرف تعديل اللعيبه يعرف يعد اللعيبه تعرف تعد ال- ال- آه، الناس اللي بيحكموا في المباريات اه اعدهم طب بيلعبوا فين عارف المكان وعارف كل حاجه عن مباراه كاس العالم والامر بيشغله بشكل كبير جدا وعارف كل آه، ملابسات هذا الموضوع نعم.
انا نزلت اعمل تقرير في الجامعه آه، مع الشباب اسالهم عن مونديال كاس العالم وعن اهتمامهم نحب نشوف التقرير ونرجع تاني نكمل ان شاء الله
أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب مع الشباب بتتابع مونديال كاس العالم ولا لا؟
طبعا بتتابعه بانتظام؟
على طول ايوه الماتشات عموما الثلاث ماتشات اللي هم ال- كل يوم على طول ثلاث ماتشات في اليوم مش كده؟ تقريبا الماتش بياخد قد ايه وقت؟
ساعة ونص ساعة ونص وربع ساعة وقت اللي هي الاستراحة مثلا لا اللي هو الاستراحة اللي ما بين الماتش ما بين الساعة الا ربع والساعة الا ربع استراحة وكده مجموع الماتشات في مباراه كاس العالم آه، بشكل عام حوالي كام ماتش تقريبا؟
لا كتير كتير هو كعدد مش عارف بس هم هم حوالي 8 مجموعات او كده أنت فاهمني؟ كتير مجموعه حوالي كام كام ماتش؟
ثلاث ماتشات ولا ثلاثة بيلعبوا بعض ما هم ست فرق تبادل بقى في الماتشات وكده عندي ليك سؤال مهم جدا تعرف تعدي لي 10 من لعيبه المونديال بشكل عام؟
من اللعيبه اللي هي الكويسه في المونديال او كده اه في عندك آه، تيفيز وعندك آه، ميسي تشافي الونسو وكريستيانو رونالدو آه، وعندك مثلا آه، عندك مهاجمين مين مثلا آه، توريس فرناندو توريس مثلا بتاع اسبانيا وعندك تشافي العادل اللي هو بتاع برشلونه و...
ما شاء الله معلوماتك جميله جدا في الرياضه احنا على الشق الثاني بنسال حضرتك وبنقول امير اموي من امراء بني اميه لقب بصقر قريش تعرفه؟
يعني مش- بلاش الامير ده لو قلت لك امير من امراء بني اميه قالوا عنه انه خامس خلفاء الراشدين عمر بن الخطاب مثلا
مثلا في البرازيل في خوليو سيزار حارس مرمى في في خوان مدافع برضو في البرازيل في في اسبانيا مثلا آه، عندنا مثلا تشافي في عندنا في الجزائر آه، عبد القادر غزال في عندنا شاوشي في عندنا برضو في منتخب فرنسا فرانك ريبيري وده مسلم اصلا في عندنا في منتخبات كتير يعني معلوماتك كتير ما شاء الله في الرياضه ده كان اسئلتنا في الشق الرياضي لو حبيت اسال حضرتك في الشق الديني وقلت لك امير اموي من امراء بني اميه لقب بصقر قريش تعرفه لقب بصقر قريش
امير اموي آه، كان هو من احفاد هشام بن آه، عبد الملك بن مروان آه، فتح الاندلس ولقب بصقر قريش
لا بس حياتنا
حضرتك فرصه ثانيه هل حضرتك تستطيع ان انت تعدي لي 10 من الصحابه بشكل آه، سريع سريع طبعا في عشرة من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وعثمان- سيدنا عثمان بن عفان طلحة بن عبيد الله في سيدنا في سيدنا عثمان بن عفان قلناه وسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق وطلحه بن عبيد الله وطل... وسيدنا وسيدنا علي بن ابي طالب ومتذكر يعني بس آه.
كتير في هنري وميسي وايتو في بوفون في آه، ناس كتير تقريبا ثلاث مباريات في اليوم مش كده؟
اه ثلاث مباريات طب بيتابعهم كلهم ولا مباراه و- اه مباراه لا مش كلهم يعني بيبقى في آه، ما عنديش وقت ساعات آه، الاوقات بتبقى مش متظبطه يعني بس بتهتم تعرف آه، النتائج حتى؟
المهمه بس اه ده كان سؤالنا من الناحيه الرياضيه، سؤالنا في الناحيه الثقافه العامه. امير من امراء بني اميه آه، ك- آه، هو حفيد الخليفه الراشد الثاني عمر بن الخطاب.
عمر بن عبد العزيز طب لو قلت لك امير من امراء بني اميه آه، لقب بصقر قريش.
صقر قريش آم، كان في الاندلس بس انا مش فاكر اسمه اسمه عبد الرحمن تقريبا بس مش فاكره هو عبد الرحمن. طيب شخصيه من الشخصيات التاريخيه كانت في عصر بني اميه. قال عنه عمر بن عبد عمر بن عبد العزيز لو اتت كل امه باخبث خبيثها وجئنا بذلك الرجل لغلبناهم، من هو الرجل؟
الحجاج بن يوسف الثقفي جميل بارك الله فيك.
هنري وميسي آه، اجويرو ميليتو وريبري واضح انت معلوماتك كتير فانت خمسه لا ده انا اقول 10 لا انا بحب فرنسا والارجنتين فقلت دول جميل طيب ده كان سؤالنا في الشق الرياضي لو قلت لك شخصيه من شخصيات آه، اللي كانت في خلافه آه، بني اميه قال عنه عمر بن عبد العزيز لو جاءت كل امه باخبث خبيثها وجئنا بذلك الرجل لغلبناهم من هو هذا الرجل لا اله الا الله
كريستيانو رونالدو مثلا آه، روني آم، ابو تريكه مثلا لو كانوا يعني دخلوا كاس العالم قولش اللي بقول لي دخل كاس العالم
آم، مين تاني فكرني كده دروجبا مثلا ميسي طبعا انا بشجع الارجنتين اصلا يعني ده كان سؤالنا في الشق الرياضي لو قلت لك سؤال اخر في شق الثقافه العامه آه، مثلا آه، عدي لي 10 من الصحابه
عشرة من الصحابة إيه، أبو بكر مثلا وعمر وعثمان وعلي إيه، أنا قلت أربعة كده إيه، فكرني كده
من عبيد الله مثلا أو الزبير بن العوام صح كده وعمرو بن العاص كده فاكر يعني على فكرة
وانا طبعا قبل ما انزل من البيت بكون آه، قايل لاخواتي كلهم آه، يبعتوا لي رساله مثلا اه يبعتوا لي رساله الماتش خلص كام يعني النهارده مثلا الارجنتين لعبت مع كوريا والماتش خلص 4-1 بعتوا لي رساله يعني طبعا بس وفي بقى نت وكده يعني.
خلص 4 1 تعرف تعدي لي الاربعه اللي جابوا الاجوان
لا ما انا ما شفتوش هم بعتوا لي النتيجه بس بلاش تعرف تقول لي خمسه من لعيبه المونديال بشكل عام اه اكيد يعني آه عندك آه كريستيانو رونالدو هنري ميسي آه ايتو دروجبا ديجو فورلان يعني امير من امراء بني اميه لقب بصقر قريش صخر قريش آه
بلاش أس... سؤال اسهل لو قلت لك عدي لي 10 من الصحابه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي آه و وابو عبيده بن الجراح آه الزبير بن العوام سعد بن ابي وقاص بس يعني ده اللي- شكرا جزيلا العفو أحلى أحلى أحلى اللقاء أحلى اللقاء مع الشباب
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يعني انا عايز اقول ان انا لو كنت قلت لحد من الشباب دول آه، عد لي 10 من المبشرين بالجنه كان يمكن يكون السؤال صعب شويه لكن لما اقول له عدي لي 10 من الصحابه بشكل عام وما يعرفش يجاوبني عليهم اعتقد ان هذه مصيبه لما قلت له برضه سالته عن امير من امراء بني اميه انه خمس خلفاء الراشدين ما عرفش زي بعضه امير من امراء بني اميه لقب بصخر قريش وما عرفش زي بعضه لكن الصحابه لا استطيع ان اعد عشرة منهم واستطيع ان اعد اسماء اللاعيبه في المونديال بشكل عام وبدون تلكؤ آه، تعليق يا شيخنا على اللي شفته في تقرير لا اله الا الله برضه يا راجل ما هي لا اله الا الله لا في نقطة مهمة احنا لازم نعذر شبابنا ونعذره يعني معذرة بالغة للغاية هذا نتاج التربية العلمانية السيئة وهذا نتاج ال ال ال الضغط الإعلامي الشديد للكرة وغيرها وغيرها وغيرها لكن طبعا نحن لا نعفي الآباء ولا نعفي الأمهات من المسؤولية م.
يعني هذه الصورة في مقابل صورة أخرى وهي صورة ال- المعاذ ومعوذ م.
كانت أمنا تحدثنا أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ال- ال- اللي هي قصة أين أبو جهل لما قال لعبد الرحمن بن عوف معاذ ومعوذ يا عم أين أبو جهل فقال وما أعلمكما به قال كانت أمنا تحدثنا أنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بمكة مم.
التاريخ الإسلامي هو اللي بيدرس تمام.
لأن ال ال الأمة التي بلا تاريخ بلا رأس مم.
الحاضر هذا ابن شرعي للماضي تمام نحن بدون هؤلاء الصحابة كان من الممكن ألا نكون موجودين الآن نعم. هؤلاء هم الذين أوصلوا الإسلام لنا مم.
الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت عن 120 ألف صحابي محدش عارف أنهم حد دي مصيبة انت عارف 100 120 ألف وانت مش حافظ غير أربعة هذا دليل على أنك منقطع الصلة منبت الصلة تماما بدينك وبإسلامك صحيح وبعدين ينظر إلى اللغة حتى أن الأسماء الزبير يعني ده- دي من الملاحظات اسمه الزبير علي علي يعني ال- احنا بنعلق ليه لأن حتى قطعوا الصلة بيننا وبين لغتنا تمام فأصبح المسلم الآن منبتر الصلة تماما بينه وبين دينه تمام طب آه، شيخنا ب- ليه ليه كرة القدم تحديدا هي ال- آه، اللعبة أو الرياضة الوحيدة عليها هذا الكم الهائل في المشاهدة والاهتمام من الناس؟
والله ال ال ال ال- هي كرة القدم نفسها يعني من الناحية التاريخية دخلت بشكل معين جعل الناس ينساقون إليها وبعدين دايما ممكن يكون أنت بتاكل في مطعم مثلا معين هو رديء ال- آه، الصنعة ولكن يضع بجواره بعض الأمور تنسيك رضاءة هذه الصنعة ده اللي حصل بالظبط يعني أنا هقول لك على على حكاية كده إيه صغيرة نقرب بيها المثال في واحد راح يشتري من الجمعية فراخ قالوا له عايز فراخ حية ولا فراخ آه، مذبوحة قال لهم لا عايز مذبوحة قالوا له يبقى الدور اللي فوق فبعد ما طلع قالوا له انت عايزها ب- في كيس ولا على ايدك قالوا له لا في كيس قالوا له يبقى في الدور اللي فوق قالوا له انت عايز الحاجات بتاعتها الكبده والقوانص ولا قال لهم لا انا عايزها من غيرها قالوا له يبقى الدور اللي فوق لحد ما وصل فوق فقالوا له والله ما فيش فراخ بس ايه رايك في النظام فهي القصة إيه رأيك في النظام الجمهور الطويل العريض ده ال- المسابقات الشحن الإعلامي الموجود خلاص ده في فرق بتلعب في الدرجة الثانية تبص الناس عمالة تتفرج خلاص وبتدفع من أموالها المسلم الذي يبخل على نفسه وعلى أولاده بصدقة يتصدق بها لله سبحانه وتعالى بينفق هذه الأموال ال- الإشكال دلوقتي إن الموضوع صار مقامرة صار في أمور كتيرة حوالين منه مم.
الحكاية مش حكاية مهارة إذا كان على المهارات إحنا عندنا أولاد في الشوارع بيلعبوا كرة شراب وكرة قدم أحسن من اللي بيلعبوا في ال- في كأس العالم دي حقيقة إحنا عندنا منجب م- منجب مواهب زي ما بيقولوا المنجم ده ما بيكتشفش ليه؟ واخد بالك لأنه كتب على الأمة ألا تلعب الكرة إنما كتب عليها أن تشاهد الكرة وتنشغل ب- ب- بمشاهدتها فبقول لك الشحن الإعلامي اللي موجود ده وبعدين سهولة لعبة كرة القدم نفسها تمام.
حتة جلدة منفوخة والناس بتجري وراها خلاص ده غير بقى ال ال ال البهارات الإعلامية اللي موجودة البطل أحرز ال- الهدف الحارس تمام الأبطال اللي هيعملوا كذا وبعدين يعني حتى تبص لا في أغاني وطنية وفي مش عارف إيه الناس بتشحن بهذا الأمر وده للأسف الشديد موجود في بروتوكولات حكام الصهيون إيه نعم طب إحنا هنعرف كأس العالم فكرته وحقيقته ومن أين كان مصدره بعد هذا الاتصال اتفضل معنا اتصال من آلاء من وفية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة آلاء إيه تعليق على التقرير اللي شفتيه وتعليق على اهتمام الناس بمباراة كأس العالم؟
والله الذي لا إله غيره دمعت عيني بكيت بكيت لما رأيت هذه الإجابات المزرية مم.
أقول قبل أي شيء أن الأمة لما كرهت الجد عشقت الهزل ولما عشقت الهزل في نفس الوقت كرهت الجد أقول لك يا أستاذ عمر كان من ضمن خطط حكماء بروتوكولات بني صهيون أول شيء شغل شباب الأمة بالكرة لأنهم علموا أن شباب الأمة أن الأمة لا تنهض إلا بشبابها مم.
وأن الأمة لا تسقط إلا بشبابها مم.
بل كان ينتظر من جميع المباريات أن تسمى بكأس العالم تأتي مباراة كأس العالم قبيل الامتحانات بأيام لإشغال شباب الأمة وبالفعل صحيح.
نجح حكماء بني صهيون في ذلك وبكل حزب أين شباب الأمة من مصعب بن عمير بل من أنس بن النضر بل من نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه بعد أفراده وهو طفل صغير يقول له هيا بنا لنلعب يا يحيى مم.
فقال له النبي عليه الصلاة والسلام والله ما للعب خلقت أقولها لكل شباب وفي النهاية أقول لك يا أستاذ عمر يعني أريد أن أخبر الشباب بخبر هو هو صغير نعم رجاء من كل شاب أن يستمع إلى شريط لحبيب القلوب جميعا الشيخ محمد حسان شباب علم العالم وشباب كأس العالم صحيح أحسن الله عليك جزاك الله خيرا بارك الله فيك جزاكم الله عنا خيرا معنا اخونا عبد الحفيظ من الجزائر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة حي الله اهل وبركاته.
الجزائر عليكم السلام يا اهلا ومرحبا تفضل أهلا بكم ومرحبا الله يكرمك تفضل حبيبي أحيي الشيخ الفاضل وتحياته لك أيضا تعليقك ع... تعليقك على ما رأيت من تقرير الله يحفظك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه القناة اللهم آمين التي أفلجت قلوبنا الله يحفظك ورفعت عنا هذا الإسر وأنا أقول لكم منذ أكثر من ثلاثين سنة كنت قد سمعت لشيخ فاضل عندنا أنه تكلم فيما يخص بروتوكولات حكماء صهيون وأنه قال إذا أردتم أن تبعدوا هذه الأمة الإسلامية أن تأتوا بالأفلام وبالمسلسلات وبكرة القدم وكنت قد سألت أن بعض إخواني الذين معي هل تعرفون أسماء بعض الصحابة أو تعرفون شيئا عن دينكم فالكل أنهم يجيبون أنهم لا يفقهون من هذا الدين الحنيف الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد هذه الأمة إلى الجادة اللهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كأس العالم فكرته ومصدره وما هي حقيقته أنا بس أنا عايز أقول إن كأس العالم اللي قبل ده آه. اللي هي التصميم نفسه م. كان على شكل إلهة الحرية إلهة الحرية آه دي إلهة الحرية أو إلهة النصر م. ودي مصيبة إن, إن, إن النهاردة لما حد حد يجي يعمل دورة يعمل لها تميمة م. ومصر مثلا لما تيجي تعمل دورة تخلي التميمة حورس م. يبقى السعودية بقى لما تيجي تعمل دورة تخليها أبو لهب هو التميمة بتاعتها تمام احنا بنعاني معاناة شديدة جدا من هذه الأمور إن الكرة بتدي عفوات تلقائية عجيبة فكرة كأس العالم امتداد لفكرة الأولمبياد م. فكرة الأولمبياد ديت زي ما جاء في الموسوعة العربية التي كتبت بأقلام غير عربية أنها كانت فكرة لإحياء جبل الأولمبس جبل الأولمبس ده أو الأولمبيك ده جبل مقدس عند اليونان وكان يحرم على رجل أن يدخله بسلاح م. فكان بيش بيحملوا الشعلة حتى تصل إلى المعبد اللي هي الشعلة اللي بتدخل حتى اليوم لحد الإله زيوس اللي هو أبو هركليز وزوج هرة اللي هو أصل التثليث تمام وكان هذه المنطقة قالوا لماذا لا نقوم بهذه الألعاب الرياضية تمجيدا لهذا الإله حتى يرضى عنا ثم اندثرت هذه الألعاب وبعد كده جه في العصر الحديث سنة 1890 جه كوبرتان اللي هو الفرنسي وأحيا هذه الفكرة بنفس الشكل وقال نذيب الفوارق الدينية ونذيب الفوارق الطبقية لأن كان في احتلال ودول كبيرة وطبعا المفروض ما تتسماش دول استعمارية لأن كلمة الاستعمار ديت مصطلح خاطئ م. الاستعمار واستعماركم فيها دي نعمة هذه دول الاستخراب ومن ثم ظهرت فكرة الأولمبياد وبعدين جه جون ريمي بعد كده الفرنسي وقال طب ما ناخد الفكرة دي نحطها على كأس العالم واخذ الفكرة وعمل كأس العالم اللي هو بدأ 30 و34 وما شابه فأصل الفكرة إيه؟ أصل الفكرة تجميع الناس بغير دين بغير جنس بغير أي نوع من أنواع الفوارق وتذويب هذه الفوارق ده حصل في فلسطين لما حصل أن بعض العرب قاموا بإضراب على الشركة الصهيونية التي كانوا يعملون عندها فوقفت شركة ثالثة وهي شركة صليبية وقالوا نقيم مباريات فبدأت بقى القصة أن في مباراة فكان العرب إذا كسبوا قام اليهود وصفقوا لهم وإذا كرموا صفقوا لهم والعكس فهنا ذابت الإيه؟ ذابت الفوارق فلما تذوب الفرق دي مشكلة احنا, احنا الإسلام هو اللي ابتدع بدعة التسامح الديني نحن الذين ابتدعنا بدعة التسامح الديني في العالم كله لم يكن أحد يعرف شيء عن التسامح الديني حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. الحجرة اللي هي ثلاثة في ثلاثة من الأمتار بتسع رجل مسلم وامرأة غير مسلمة ألا يسعه العالم؟ إذا كان في حرية وفي تسامح تمام. هم عايزين يذيبوا الدين مم. هي مسألة الإيه؟ مسألة الدين شوف الأخت الكريمة اتصلت قالت شباب إحنا مش عايزين نقول الكلام ده إحنا عايزين المشاهدين هم اللي يقولوه إحنا لو قلناه هيبقى عيب يبقى انتوا شيوخ يبقى انتوا لسه بتتكلموا في الفتة لا احنا مش بنتكلم في الفتة ده احنا بنتكلم فيما وراء الكواليس م. النهاردة لما تيجي مسألة إذابة الفوارق الدينية والفوارق الجنسية تدخل عليها بقى حاجة ثالثه ايه هي م. نشر الفاحشة لما تبص تلاقي الشعوب الجنوب أمريكية الشعوب اللي هي ما عندهاش ديانة ولا ملة أصلا شعوب عندها الحر الشديد فقلع هدومها لما تبص تجد هذه الشعوب في المدرجات بهذا الشكل ومفيش مشاكل انه يقام يعني قداس في المدرجات لزواج رجل مش عارف دنماركي وامرأة برازيلية والأدهى من ده كله 2006 في المونديال الألماني كان أول يوم في ضرب غزة م. بعد كده هنا لو تزاول مع أحداث كثيرة أسطول الحرية نعم.
صحيح ومشكلتكم أنتوا نفسكم ما هي نسيت مشكلة القناة نسيت نسي الأمر تماما نعم. ليه لأن جه حدث كبير أنا مش هقول لشبابنا خليكم زي عمر بن الخطاب لحسن عمر الخطاب ده نجم بعيد في السماء ولا ابو بكر لحسن ده شمس ولا زي سيدنا احنا هنقول لهم خليكم زي الدكتور احمد زويل مم.
الدكتور احمد زويل شرفني الله عز وجل بانه من بلدنا من دمنهور مم.
وكان جارا لي هو طبعا اكبر مني بكتير قال لي احد الناس كان هذا الرجل في الثانويه العامه وكاس العالم شغال وكان يذاكر وغير منتبه فين احمد زويل النهارده ما شاء الله في مكانه مرموقه أيوة.
جدا فين بقى اللي كانوا معاه وراحوا اتفرجهم اذكر موقف شخصي لي انا ان كان مصر وهولندا بيلعبهم سنه 90 ايام الثانويه العامه وخلاص الماتش بالليل وعندنا جغرافيا الصبح مم.
الكلام كله كان على ان ماتش مصر وهولندا حصل فيه كذا كذا كذا وازاي وبعدين وصلنا في الاخر ايه الدفعه كلها بتاعت الثانويه العامه درجه الجغرافيا في الادب ما اعرفش العلم كان ايه نعم يعني انت وصلت شفنا- لدرجه مقيته انت ترى ان هناك ايادي خفيه بتحدث.
من مصلحتها ان تكون مباراه كاس العالم في اوقات امتحانات شباب ده في كل مكان ده في مصر على وجه التحديد تمام.
لان مصر هي الرائده مم.
ثق تماما ان كل الضربات التي تسدد تسدد الى الراس المصريه مصر هي التي حررت القدس مصر هي التي وقفت امام المد التتري ولم ينهزم التتر الا على يد اهل مصر صحيح.
مصر هي التي كسرت الانف الصهيونيه في 73 مصر هي التي تستطيع ان تقوم بدورها الكامل فهذا الامر موجه الى مصر خاصه امتحانات غزه مع مصر تمام تمام ومعظم الدول العربيه الامتحانات عندها في الصيف فبيجي في هذا التوقيت ده احنا لسه كمان يعني سنه ولا اتنين كمان هتجد ان كاس العالم جت فين في رمضان مم.
وتبص تجد بقى الناس طبعا الماتش يعني ولع تمام.
فهو كمان بيولع وانا مم.
هنسيبها كده ايوه ويل- ويلعب يا ابن الكذا الغيبه والنميمه والسب والحزبيه المقيته مم.
واخد بالك يعني يقول لك لا احنا مش آه، انت اهلاوي خليك انت على جنب قول له انا اهلاوي تمام.
موحد بالله لكن انت زملكاوي ده احنا بنتكلم فين احنا بنتكلم في امور عجيبه طب ناخد صور نرجع تاني اتفضل معانا استاذ هشام من جيزه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته معلش انا تاخرت عليك شويه على التليفون وعليكم الشيخ ربنا الله يحفظك آه، حضرتك شكرا شفت للشيخ حامد يا- مرحب بيك حضرتك شفت التقرير اللي طلعنا بيه آه، في في الجامعه تمام ورؤيتك انت عامه لمباراه كاس لا العالم انا اقول لك على حاجه جميله حصلت معايا انا شخصيا اتفضل يعني كرجل يعني انا يعني من ايه الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم ب- ب- ب- بختم القران رايت يعني رجلا كثيرا يعني يحكي عن الممثلين والممثلات ويذكر اساميهم واذا ذكرت له يعني كيف يعني كيف تعرفهم يعني اقول لهم يعني اشاهدهم كثيرا فرايته كثيرا يتكلم فقلت له اني اسالك سؤالا يعني بسيطا قال لي اسال يعني آه، شوف انت هتقول لي إيه. قال قلت له ما هي اركان الاسلام ق- قال لي الصلاه والزكاه والصوم والحج هل هناك شيئا اخر فواحد تاني صاحبه رد عليه قال له انت ناسي اهم حاجه قال له ايه هي قال له انت داخل بيها الاسلام يعني شوف شيخنا لدرجه ان هو بيحكي على هذا الكلام يعني ناسيه اصل الاسلام صحيح.
ناسيه الاصل الذي دخل من اجله الاسلام مم.
واهتم بهذه الممثلين يعني حبيت ان انا اذكرك بحاجه كمان يعني الحاجه ديت يعني افظع من ايه من حضرتك يعني ذكرتها هذه اركان الاسلام الثوابت بتاعتنا تمام.
اللي لابد الانسان الانسان نفسه يكون عارفها مم.
يعني الصلاه والصوم والزكاه دي اصول الاسلام ساسال امام الله سبحانه وتعالى عن هذه يعني يعني آه، الله سبحانه وتعالى لم يسالني على مثلا اسم الصحابه ولكن سيسالني لماذا لا تصلي؟ لماذا كنت تشاهد المباريات؟ الان الناس مهتمين بالمباريات بالمباريات كثيرا يعني اذكر موقف حصل معايا في المسجد بتاعي برضك آه، دخلت مره كان كان ماتش مهم مم.
برضو كان في مصر فدخلت المسجد وكان في المسجد والم... يعني كانت صلاه العشاء العشاء كانت مأذنة بقالها 10 دقايق يعني خلاص فاضل لهم 10 دقايق ويقيموا الصلاه تمام يعني لم اجد حتى اقامه الصلاه الا رجلين والمؤذن وانا صائم متكرر يعني متكرر في كل ومهتمين المباريات.
واحد دخل تاني يقول لي يا شيخ ما تقيم الصلاه قلت له ليه؟ قال لي عشان الماتش قلت له طب الماتش اهم من الصلاه تمام.
قال لي عشان احنا نصلي
جزاكم الله خير على هذه المداخله معنا استاذ محمد من الاردن السلام عليكم السلام عليكم يا اهلا ومرحبا تفضل يعطيك العافية يا أخ عمر الله يعافيك حضرتك شفت التقرير معنا نعم شفت التقرير شفت التقرير طيب آه، يعني ملاحظاتك على التقرير وايضا ملاحظاتك حول اهتمام الناس بمباراه كاس العالم أنا أنا طبعا أنا ما بتابع مباريات أول شيء مم.
ثاني شيء كنت في حوار مع شباب مشان هذا الموضوع نعم اتصال انقطع طيب تمام نتم يا شيخنا الله يحفظك يعني انا بس عايز اقول لك ان اول اتحاد مصري يقيم لكره القدم كان سنه 1948 مم.
اللي هو متزامن مع الحرب الحرب الحرب في فلسطين اي نعم وبعدين كيف دخلت الكره الى بلاد المسلمين المسلمون كما قلت لك كانوا يلعبون باللي هي الصولجان تمام اللي هو زي الهوكي كده مع الخيل طيب خلينا نرجع نقول ازاي دخلت كره القدم الى بلاد المسلمين مم.
دخلت كرة القدم إلى بلاد المسلمين مع المستعمرين في مصر دخلت عن طريق الإنجليز أول فريق إنجليزي كانوا بيلعبوا في المطارات والأماكن التي لا يرتادها إلا الإنجليز لأن الناس كانت بتخاف تركب طيارات في الأصل تمام تمام وبعدين بعد كده بدأوا يعملوا الفرق الإنجليزية فقال لك طب احنا كمان نعمل فرق إيه مصرية مم.
سنة 1948 بدأت أول بطولة للدوري المصري ثم تتابعت هذه البطولات تمام الناس كان عندها في بعض الأوقات استعداد أنهم يتجرعوا طعم الهزيمة ولا يتجرعوا طعم الهزيمة في كرة القدم أحترم.
يعني سنة 67 الدوري ما وقفش الدوري خده تمام.
فريق غير الأهلي والزمالك مم.
خلاص مم.
مع فين دول من ال... من من القتال فين مم.
دول من... هل كانوا معفيين من ال... من الجهاد وبعدين لحد دلوقتي حتى الخصومات اللي حصلت يقول لك مثلا الاهلي ما بيحبش الاسماعيلي والاسماعيلي ما بيحبش الاهليه يا جماعه قال لك اصل الاهلي لما الاسماعيلي جه من الاسماعيليه ما رضيش يستضيفه والزمالك استضافته فالزمالك والاسماعيلي بيحبوا بعض والاهلي والزمالك والاسماعيلي ما يحبوش بعض دي جزئيه ده تحزب فظيع الكرة مخيف.
كمان يا شيخنا يعني بتعمل فيها دلوقتي مسألة ولاء وبراء دي جزئية نعم.
ال- الجزئية الثانية كيف دخلت إلى بلاد المغرب عن طريق المستشرقين نعم ثم كيف دخلت إلى بلاد الحرمين عن طريق الجالية الأندونيسية المسيحية مم.
استأذنوا وخدوا من الإيه خدوا من الإذن فقاموا بإجراء مباراة كرة القدم وبعدها الناس فتنت بهذا الأمر ال- لأن كما قلت لك هم يصبرون علينا مم.
يعني بيصبروا علينا ليه لأنهم بينيمونا مم.
خلاص لحد ما تلاقي نفسك ضربت الضربة الايه الضربة الشديدة ده كورة حاجة عادية يا اخوانا الناس بتلعب واحد بيباص الكورة للتاني مش عارف ايه ده دوري مفيش وبعد كده تبص تجد انك انت ما حسيتش الا والمشكلة تتضخم مم.
ولما تيجي تتكلم النهارده تنهال عليك الايه السهام مم.
انك انت بتتكلم في شيء عمت فيه البلوى طب ما ناخد بكلام الاحناف لما قالوا ان اذا كان في هناك عموم للبلوى يبقى لا نغير بطريقة سريعة مم.
لا ننتظر ونتريث اي نعم صحيح ناخد اتصال من استاذ محمد السلام عليكم يعطيك العافيه آه، تم استاذ محمد من الاردن اتفضل معنا آه، اتصلت انا قبل شوي بس اي نعم اتفضل آه، اخ انا بحكي لك كنت في حوار مع الشباب بالنسبه مم.
للموضوع هذا انا ما بتابع مباريات مم.
وبنحكي عن التاثير مباريات وما يعني ما بصير شتم وشيء هيك آه، فاحد الشباب يعني قال لي عباره يعني انا بدي اعرضها على الشيخ بس مم. اتفضل بسبب تاثير مباريات فبحكي لي يعني بالمعنى بالمعنى الع- بحكي لي يعني هذه مباريات كاس العالم الكل بيتابعها مم.
اول شيء ثاني شيء بحكي لي لو الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود لرايح رايح يتابع هذه المباريات حاشا لا حول ولا قوة الا بالله ايوه لو الرسول موجود رايح يتابع هذه المباريات وانا بتمنى من الشيخ يعني انه يبين هذا الشيء مم.
وانا بتمنى السؤال هذا بعرضه على الشيخ هل صحيح لو الرسول موجود يتابع هذه المباريات
لا حول معانا نهله من الشرقيه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا استاذ نهله اتفضلي بارك الله فيك يا أستاذ عمر وحيا الله ضيوفنا الكرام وفيك بارك بداية أقول إن إسلامنا دين الترفيه دين الترفيه والترويح مم.
دين الفسحة كما قال النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم ولا شك أن كرة القدم من الترفيه التي أحل الذي أحله الله مم.
فهي الإعداد المسلم عقليا وبدنيا لكن ينبغي ألا تكون الكرة معول هدم للمجتمع ولا للفرد في حد ذاته فإن وجودها في هذه الآونة أعني أيام الامتحانات لا يكون بأنها معول بناء تعمل على إعداد المسلم عقليا وبدنيا اي نعم وإنما في هذه الأيام هي معول هدم فالطالب إما أن يركز في الامتحانات ويهمل الكرة وهذا لقلة قليلة وإما أن يركز في الكرة ويهمل الامتحانات وهذا تقصير واضح لا تحمل عقباه بعد ذلك صحيح.
فعلى كل طالب أن يعلم ما له وما عليه م.
ويعلم أن مصائب قوم عند قوم فوائده وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله مشكورة يا نهلة خاصة ان احنا عندنا ثلاث مباريات في اليوم يعني مش عارف الطالب هيجيب وقت منين اساسا يذاكر حتى لو تابع مباراة واحدة لو تابع مباراتين هيجيب وقت منين يذاكر واحنا عارفين ان طلاب الثانوية العامة تحديدا هم في مرحلة مصيرية معانا اخونا مخلوف من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته استاذ مخلوف من الجزائر الجزائر تلعب في مونديال كأس العالم فهل تتابعها ام لا؟
لا إله إلا الله محمد رسول الله وعليه الصلاة يعني والسلام.
نحن تنقصنا الثقافة يا أخي حتى يعني لو أننا نتبع الرياضة لا ننظر إليها كرياضة يعني نعم.
ننظر إليها بأشياء أخرى وأنت تعلم ما حدث للأزمة يعني أنا لا أريد أن أتكلم على هذا الوقت يعني ما ثبت فيها إلا قليل قليل جدا نعم يعني انا لا اريد ان اتكلم عن هذا الشيء انما اقول ان يعني ما يحدث ما حدث لقناه الرحمه من فرنسا ف- آه، فقد حدث لقناه الاقصى واريد من قناه الرحمه وقفه يعني لما يحدث لقناه الاقصى يعني آه، والله ال- نحن الإدارة ضدنا تسمعك إطلاقاً.
الآن يا أستاذ مخلوف وإن شاء الله يلبون طلبك جزاكم الله عنا خيرا إن شاء الله بارك الله فيك أستاذ مخلوف الله يحفظك آه، نتم
أنا قلت لك هذا ال هذا ال الأمر هي مسألة أن الكرة دخلت إلى بلاد المسلمين نعم. بهذه الكيفية تمام الآن الأمر زاد مم.
وزاد بشكل عجيب مم.
يعني مثلا قبل المباراة في ساعة أو ساعتين لمسألة التحليل الفني تمام وبعدها كذلك وبعدين ترى الشباب على البلتوك وهم يحللون المباريات مم.
ده, ده بينفق فيه عمر طويل اذا صارت الكره غايه وفي الصلاه يا شيخنا بعد الصلاه لا ده انا لسه هتكلم في النقطه ديت ان في نعم.
ده في دوله اسلاميه وصلت الى كاس العالم واحد طلع قال هذا يشبه فتح مكه لا حول ولا قوه الا بالله تمام نعم.
وبعدين حتى اخونا اللي كنت عايز اكمل له اللي بيتكلم عن ان المسجد بي- بيبقى فاضي لا في ناس بتيجي تصلي مم.
من الناس اللي بتاعت الكوره مم.
بس عشان تقول يا رب فلان يغلب سبحان الله اه والله يا رب فلان يغلب يا رب فلان نعم.
يعمل واخد بالك وعادي جدا انك تسمع ساعه الصلاه الصيحات خصوصا من المقاهي وده دليل على ان الامه متخلفه ودليل على ان الامه في محنه عظيمه وفي محنه كبيره مم.
تمام وللاسف الشديد لا ينتج عن هذه ال- ال- اللعبه الا دمار والا يعني نوع من انواع ال- ال- ال- الخلافات عاليه ال- ال- ال- الاصوات والضجيج بين الامه وبين بعضها البعض يعني لك ان تتصور ان الملك ادوارد الثاني حرم لعبه كره القدم في انجلترا انجلترا اللي هي مهد لعبه كره القدم هي كره القدم نفسها مرت بمرحلتين المرحله الاولى في إدوارد؟
الصين اه ملك ادوارد الثاني يعني في الصين ظهرت الكره كان بيقولوا عليها تسو تشو جماعه الصينيين لما يحبوا يسموا عيل يكسروا طبق مم.
فايه اسمها تسو يبقى تسو تشو تشو واخد تمام.
بالك مم.
فقال لك هي تسو تشو او تشو تسو دي الكره بتاعتهم تمام دي كانت المرحله الاولى المرحله الثانيه في الانجليز قال لك احنا كان بيحكمنا حاكم دنماركي فقطعوا راسه ثم جاءوا براسه يلعبون بها سخريه من هذا ثم تطور الى لعبتين لعبه كره القدم النجوم ولعبه الرجبي تمام فالملك قال من ضمن ال- الكلام انا عايز اجيب لك نص ال- نص ال- ال- ال- بتاع ال- آه قال سنه 1000 سنه 714 هجريه خلاص الاول ادوارد الثاني وادوارد الثالث 766 هجريه المرسوم اللي اصدره ادوارد الثاني قال لما كان هناك ضجيج واصوات كثيره تملا البلاد بسبب التشاجر والتدافع خلف كرات كبيرة ولما كانت شرور كثيرة تحدث بسبب هذا ولما كان الله يحرم هذا وكل هذه الشرور لذلك فإني آمر وأمنع بأمر الملك الاشتراك في مثل هذه الألعاب مستقبلا ومن يخالف ذلك سوف تكون عقوبته السجن ده الملك ادوارد الثاني وادوارد الثالث حرم الموضوع ليه لانه شاف ان المفاسد عاليه مم.
واحنا عندنا في الاسلام نظريه المفاسد والمصالح مم.
ان انا بشوف المفاسد ايه والمصالح ايه فالقصه مش قصه يا اخوانا احنا عايزين نكبت على الناس لا بالعكس لان واحد يقول لك اصل احنا بنرفه عن نفسنا في الكوره ما هو انت بترفه عن نفسك مقابل ايه مقابل انك بتسهو وبتلهو وبتنغمس في اللهو احنا عندنا قاعده بتقول ايه المباح في ال- في ال- في الجزء محرم في الكل اه الرياضه مباح لكن كون الرياضه تتحول الى هي الكل تتحول إلى الغاية إذا كانت وسيلة لها ضوابط وإذا كانت غاية لها ضوابط يعني هل لك أن تصور مثلا إن واحد بيقول لابنه شوط فالولد شاط باليمين نزل ضربه بالقلم قال له ليه؟ ليه يا أبي بتضربني ليه؟ قال له شوط بالشمال عشان ال- اللي رجليهم بيشوطوا بالشمال دول أسعارهم أغلى الأشول ده سعره أغلى لا حول ولا قوه الا بالله واخد بالك نعم.
ويصل الأمر إلى حد أنك تجلس على الأرض وتدعو الله في عليائه وفي سمائه مم.
ان فلان يجيب جون التعادل يا رب وان فلان ما يهبطش يا رب وان وولاد مش عارف مين اللي لعب شوف الواد اللي مش شوف ده يهودي ده مش عارف ايه وعمال شوف انت انت بتتكلم بتعمل ايه وبعدين في الاخر خالص نصل الى هذا الحد ان الرصاص طب كان هيشجع مين بقى مم.
مم. يا شيخ ده ده الفانيلات بتاعت الفرق الاوروبيه كلها بلا استثناء موجود عليها هنا في في ال- في الصدر وفي الظهر اعلانات عن شركات الخمور لا حول ولا قوه الا بالله ود- ود- وبتخش نصلي بيها مم.
دي جزئيه الجزئيه الثانيه ان ممكن يكون عليها اسم غير مسلم احنا احنا احنا عندنا عفوات ال- امسك الخشب تاتش وود تاتش وود امسك الخشب ده ده جاء من من خشبه الصليب نفسها مم.
ال- النهارده لما واحد يبقى اسمه كريستيان وتخش تصلي بيها واحد راسم واحده وواحد هنا ال- الحاجات الرياضيه المفاسد كثيره مقابل هذا تمييع قضيه الولاء والبراء يعني انت مثلا النهارده انجلترا بتلعب وفرنسا بتلعب هتشجع مين لازم هتشجع واحده مم.
وبعدين بقى الديوك هتلعب قصاد الاسد الانجليزي طب الاسد الانجليزي ده كان محتلنا لا لا خلاص بقى يبقى هنشجع الديوك ده نابليون هو اول من هد الصحوه الاسلاميه الصحوه الاسلاميه قامت قبل الحمله الفرنسيه بعشر سنوات الجبرتي الكبير غير المؤرخ اللي هو ابوه مع الشوكاني خلاص مع بعض ال- الناس جاء نابليون الى مصر ليقتل هذه الصحوه وقتل 3000 مسلم في الشام لأن الذخيرة نفدت عنده قتلهم بالسلاح يقول الجندي فرانسوا الذي كتب هذا الخطاب إلى أمه قال يا أمي إن ما ألمني حقا هو مشهد الأطفال الذين استمسكوا بأرجل آبائهم وأمهاتهم وهم يموتون إحنا في غفلة نعم الطريق إلى الحل من الطريق إلى الحل لابد أن يبدأ من صلح قلبي مع الله سبحانه وتعالى ألا ينشغل قلبك إلا بالله بس إحنا مش عايزين بقى نقول للناس اللي إيه أصل كان في صحابي بيعمل كذا وكان مش هيزعلوا مننا إحنا بنبصركم بالحقائق هنا علشان لما تيجي تجلس أمام الكرة وتسترجع تاريخك
نعم وكأننا نستنطقهم بالحكم نعم اي نعم بارك الله فيك احنا بالنسبه للسؤال اللي احنا عرضناه على شريط الرسائل القصيره اللي كان بيقول هل تهتمون بمتابعه مباريات كاس العالم 2010 ام لا وتتابعونها بانتظام ام لا جالنا بعض التفاعلات من اخواننا المشاهدين أح احدى الاخوات بتقول كنت منتظمه جدا حتى اخر بطوله ولكن الان بعد وفاه اخي وامي في الفتره الاخيره اتابع بغير انتظام حيث تغيرت عندي اشياء كثيره هدانا الله آخر يقول بعدما أكرمني الله عز وجل بمشاهدة نسائم الرحمة لا أشاهد المونديال وهذا آخر يقول أنا لا أعلم ماذا نستفيد من هذا المونديال هل هو مفيد لنا في دنيانا أو, أو في ديننا أو على رأي أبي إحنا عاملين كده ليه يعني هم هيعطونا ودان الكاس واختنا أبو محمد من سوهاج آخر يقول في الحقيقة أنا أحرص على متابعة المونديال حسب الوقت والظروف لكني أحاول عدم الإسراف ما استطعت بالرغم أنني أشعر بتأثيرها على حال القلب مع الله عز وجل ونرجو الدعاء بالهداية للجميع وآخر يقول ادعي لمحمد حامد أن يشفيه الله من داء الكرة ويهديه هو ومحمود نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أجمعين أحمد عمرو بتتابع مباراة كأس العالم ولا لا؟
هو حسب ظروف الشغل برضه بس حابب برضه اوضح لحضرتك نقطه آه، في نقط في مباراه كاس العالم الواحد بيستشف منها حاجات مش لازم ناخد الجنب ال- الوحش من الموضوع مم.
يعني انا كش- في شغلي كدعايه واعلام وجرافيك آه، بشوف المؤثرات اللي بيعملوها في ال- آه، المطوشه بشوف ال- البرومو اللي بيبقى قبل الماتش آه، بشوف مثلا البرومو اللي بيبقى اثناء التحليل في حاجات بتفيدني في شغلي فانا باخد الجنب الكويس والجنب ال- طبعا آه، اللي فيه نقطه غلط ب- بستبعده لكن بمعنى ايه يعني لو جنب فيه نقطه غلط تستبعده يعني هقول لحضرتك برضو آه الشيخ اتكلم في نقطه اللي هي آه العوره او الاشراط او كده فانا شايف برضو آه النقطه دي آه الشيخ مع حق فيها آه، بس في آه نقطه نفسي اسال الشيخ عليها اللي هي في طبعا آه كابتن محمد ابو تريكه في كابتن آه اسمه العيدروس في بتروجيت آه الناس دي آه قريبه من ربنا قوي تمام فانا عايز اعرف برضو آه، النقطه هل هم عارفين ان النقطه دي حرام ولا حلال هتزعل مني هتزعل مني قوي يعني انا كنت عمال افكر في النقطه دي وأنا- وانا بسمع حضرتك بارك الله فيك الشيخ نسمع من الشيخ هو- هو انا انا أنا هقول اولا طبعا انا انا بحترم جدا محمد ابو تريكه بحترمه جدا جدا جدا يعني الى ابعد الحدود بحترمه كانسان قبل ما يكون كلاعب كره يعني لان ما يصلني عنه من الاخبار ان هو انسان محترم جدا وانسان كويس جدا ويعني على المستوى الشخصي ملتزم وما شابه واذكر ان في بعض الناس حدثني لما كان في حفله انصرف من الحفله لما كان في غناء او ما شابه ده يعني يعجبني في هذا الشخص تمام لكن ما من احد منا الا وله كبوه او زله لكن الرجل اكيد هناك من افتاه بالحل لان احنا عندنا ثلاث حاجات مم.
الحل المطلق او المباح المطلق وبعد كده المنع وبعد كده بشروط فيبدو ان احدا افتاه لان علمي بالرجل ان هو ما بيتحركش غير بالفتيه تمام طب بمناسبه آه، ان هو بيتابع لانه بيستفيد في عمله ايه مم.
رايك ما في حاجات تانية غير ال غير ال غير الكوره بس هو اخونا لفت نظري النقطه مش عارف في حد خد مني القلم فما بعرفش اقيد بقى. القصه ان في نظريه بت بتقول ان الامه المغلوبه مولعه بتقليد الامه الغالبه ولذلك تجد ان لما كانت امه الاسلام هي الغالبه الاوصاف في الاندلس ايه يقول لك كانوا يدخلون على الملوك فيجدوهم يلبسون ال- ال- العما- ال- العباءات والعمامات النهارده انت اللي بتقلده النهارده لما يكون واحد لابس جلابيه يقول لك يا عم أنا هو مستني الناقه بره هو مستني كذا ال ال ال ال ال الكلام نفسه انك مولع بتقليد الامه المنتصره او الامه القاهره لان الامه المقهوره دي سلبت ارادتها فلما سلبت ارادتها بقت خلاص منقاده فهم يفرغون من ثقافتهم ما يريدون علينا فبدانا حتى قصه الابداع تقتل عمرو اه قصه الابداع تقتل لماذا لا تبدع انت يعني حتى هم لما يب- بيبدعوا بيغرقوا في المحليه انا انا اذكر كلمه كان قالها واحد من الناس انا متابع جيد للادب ان نجيب محفوظ الله يرحمه ويغفر له بقى الراجل ده لم يحصل على جائزه نوبل الا لما اغرق في المحليه باي شكل من الاشكال انا بتكلم على لما أغرق فين؟
لما اغرق في المحليه آه.
آه. يعني لما اتكلم عن ال... عن الادب المحلي تمام.
هو اتكلم ب... ب... بشكله هو لكن هل في حد من عندنا احنا يقدر ان هو يعمل طرق تعليميه وطرق يبدع فيها آه مش نقلد يعني.
الابداع ده م- مطلوب انت عندك حريه النهارده اذا كانت الحاجه هي ام الاختراع فان الحريه هي ام الابداع تمام. النهارده عندك حريه ابدع في الم- في الموضوع ده ليه انت مرتبط دايما بما يمليه عليك الغرب لانك مقهور مغلوب مش انت كعمرو انت كأمة إسلامية تمام ب- بتنتظر ثقافة التلقي ال- م- م- عقلك مش ايه مش active مش نشط دايما عايز تسمع حد يكون عمل حاجه وتعمل زيه حتى لعيبه الكوره عندنا يشوفوا الجماعه دول يشربوا برتقال يشربوا برتقال زيهم شربوا عرقسوس يشربوا عرقسوس زيهم عامل حلقه في شعره معينه لابس لبس يبدا معين.
يعمل آه.
يعمل الحروف يعمل كذا مش عارف ليه حتى صحيح.
الت- التقاليع كلها موجوده في ال- موضوع الالتراس وموضوع ما اعرفش ايه والكلام ده كله وال- وال- والبطولات الوهميه اللي موجوده احسن الله عليك بتتابع مباراه كاس العالم بانتظام ولا لا ما تابعوش بانتظام عشان امتحاناتي شغاله خافش مش هنضربك
انت اساسا في سنه ايه سنه اولى ولا ايه ولا كليه تجاره جامعه القاهره تمام لكن طب بتهتم تعرف نتيجه من الشباب لما اه يعملوا- احنا حتى لما يعني بعد الامتحانات بعد ما نخلص الامتحان بنطلع بنتكلم عن الماتشات اللي اتلعبت بنعرف النتائج الفرقه اللي طب انا عايز بنشجعها كده اسالك يعني هو يمكن الدوله الوحيده العربيه اللي بتلعب هي الجزائر آه.
وباقي الدول كلها دول اجنبيه آه.
طب بتهتم ليه تتفرج على دول اجنبيه يعني لا انا يعني انا عشان الم- المنتخبات الاجنبيه فيها لعيبه انا بحبها اه بحب اللعيبه بحب اتفرج عليها بس تمام طيب عليك تعليق يا شيخنا هو كلمه بحبك ديت واخد بالك يعني ان ان إن من أنا احب بحب طريقة معهم- لعبهم آه، يعني.
احب أنا قوما ستايلهم.
بشر معهم المرء مع من احب مم.
فانت النهارده لا مش ما ما هو الحب ده انت ما- ال- الحب ده مش مش بيقاس ولا بي ولا بيكال مم.
الحب ده شعور داخلي بتجد نفسك منساق لمن امامك فبتحبه بتبقى عايز تعمل زيه عايز تمام.
تقلده في كل حاجه أي. عايز تعمل كل حاجه زيه هي المساله مش مساله دوله عربيه ودوله غير عربيه احنا مفتونين بالغرب عندنا فتنه بالغرب ودي قصه احنا لازم نقف عندها ويمكن سؤال يا شيخنا موضوع الدول العربيه انا بقول ان طالما هي مما عملت به البلوى مش- والناس بتتابع مش أنا بتكلم بقول فيها اشمعنى؟
انا ما آه.
بقولكش سؤالك غلط تمام. انا بتكلم في نقطه تانية ان حتى افرض ان الدوله العربيه ديت فيها واحد انا بحب لعبه هعمل ايه هتاثر بيه ولذلك الثقافه تقول من يحب الجند يكون ملبسه كالجند من يحب الشيوخ يكون ملبسه كالايه آه، كالشيوخ تمام مش تمام.
كده فبيحب ال- ال- البضاعه بيقلده بينساق ده شعور لا ارادي تمام.
دي حاجه آه، نفسيه تمام بارك الله فيك عمرو بتتابع بانتظام ولا ايه رايك او حتى على الاقل بتهتم بمعرفه نتائج المباريات لا انا بصراحه ماليش في الكوره خالص يعني بس ممكن ناد- نادرا يعني اشوف يعني طب ليه مقاطع.
بتتابع ليه طالما مالكش في الكوره يعني بصراحة ممكن آه، بعض الأصحاب يعني بيقعد بيتكلم عن النتائج وكده وبكرة طيب، عايز تجاري القعدة اه بكرة هيلعب مثلا فلان مش عارف آه.
ايه كده يعني بس- اصبحت الان ايه عايز تقول من باب الثقافه العامه حتى مم. لا برضه يعني أنا حتى مش حاببها برضه يعني بس آه، لا انت أنا بقول مش حضرتك حاببها اه لكن انت ممكن تهتم بمعرفه النتائج اه ممكن مع صحابك فهل انت شايف ان بقت من باب الثقافه اه دلوقتي بقت اه فعلا تمام تمام فعلا ماشي يا عمرو يعني- ربنا يبارك فيك اشرف
هو بس انا آه، طبعا انا بطبيعتي كروي آه، فبالتالي بحب آه، او ممكن اتابع لو عندي وقت الا طبعا الفتره دي في ايام الامتحانات لكن انا عاوز اتكلم على نقطه ان ان دلوقتي يا مولانا بقى في هزيمه نفسيه عند المسلمين يعني المسلمين آه، ك- ك- كامه بوجه عام والشباب بوجه خاص في هزيمه نفسيه الناس مهزومه نفسيا محتاج ان هو يشعر بنصر حتى ولو كان نصر وهمي مم.
يعني سمعت خطبه للشيخ آه، آه، محمد صالح المنجد تقريبا كان بيتكلم بيقول كاس العالم فارغه تمام كاس العالم فارغه فيهاش حاجه لكنه وهم فرح وهمي ان ان ان الطالب لو خدنا شريحه الطلاب الشباب زي ما الناس كطلاب دايما بتقعد تقول لك ده ده, ده تمام.
حاجه الوحيده بتفرحنا تمام شريحه الطلاب الطالب آه، مصدوم في الثانويه العامه ومظلوم في امتحانات الجامعه عاوز ي- ايه ي- ي- يفرغ عن نفسه يطلع شحنه الغضب اللي اللي جواه بمشاهده مباريات كره قدم زي ما نقول نشعر بهزيمه ب بفرح وهمي ان هو مش لاقي غير كده يعني احنا في مصر ما فيش فرح الا لما لعيبه المنتخب بيسجدوا في, في, في على ارض الملعب تمام.
وبالتالي بيشعر ب- بانتصار وفرح اسلامي لدرجه ان واحد من الشباب كان بيقول لي يعني انا كان نفسي منتخبنا يصعد فقط علشان يسجدوا آه، امام العالم في, في كاس العالم دي وجهه نظر زي ما آه، سموه من باب منتخب الساجدين منتخب الساجدين آه. من باب الاحساس برضو نفس النقطه دي ان مفيش ساجدين بيظهروا على العالم الا في كره القدم اصبح التعامل مع الهداف انه بيحرز هدف في في شباك اليهود والحارس المرمى ده حارس حمى الاسلام اصبحوا هم ال- سبحان ربي.
اه اصبحوا هم القدوات وهم الموجودين في العالم كله لكن هي الكاس ككاس العالم فارغه لكنه وهم عايش فيه الشباب يعني انت تعرف انا بحبك ولا لا اكيد طبعا آه، في الله يعني. في الله.
جزاكم الله عن خير شيخنا يعني ما عندناش لدقيقتين تختم تقول ايه؟
انا بس عايز اقول موضوع الانتصار ده سريعا كده في إيه قصه نعم.
عباس وراء المتراس نعم ان ان بيحكي عن قصه عباس ده ان هو بي بيصقل سيفه فجاء ال- العدو فقالوا ابتلع ضفه من ارضك فقام وقال الحمد لله بقيت ضفه وبعدين جاء ودخل إلى داره فقالت زوجته ضيفك راودني يا عباس فقال هكذا زوجتي تغتاب الناس ثم مضى وقال بقي الضفة وانتصر وبعدين جاء اللص وطرق الباب ثم بعد ذلك خط دائرة وقال أين البقرة يا ثور قال في الحجرة المجاورة قال وقد خط الدائرة إياك أن تجاوز خط الدائرة دخل وأغلق الباب خارت البقرة أو آه، ارتفع خوار البقرة ضعف خوار البقرة خار خوار البقرة وقضى اللص وطره ثم مضى ثم قيل لماذا تصقل سيفك يا عباس قال لقد جعلت العدو مسخرة ألم تروا أني قد غفلته واجتزت خط الدائرة الكرة مش انتصار ومش عشان مش منطق زي ما احنا قلنا انتصار وهمي مش منطق لا نعم.
نعم. مش منطق مش مش منطق ان انا انتصر انتصار وهمي مم.
انا هقول في النهايه بس حاجه واحده اتفضل خلاص الحاجه ديت ايه احنا عندنا مشاكل كتير جدا المشاكل الكتير ديت يحلها انك تنظر في سيره العظماء الذين سبقوك خلاص ندي بس نقول ايه اسامي كده بس اسامه بن زيد جيش يقوده عمره 18 سنه ويستشيره رسول الله في حادثه صلى الإفك الله عليه وسلم.
وعمره 14 سنه نعم.
خلاص يعني لما تلبس راح يستشير مين سيدنا علي بن ابي طالب 8 سنين او 10 سنين او 12 سنه وفي فراش النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا الزبير 8 سنين لما اسلم مم.
خلاص آه، سيدنا معاذ بن جبل ده الجبل ده مم.
كام 36 سنه ده عمره كله مم.
تمام فاحنا عايزين شباب زي دول اي نعم شباب كده زي الورد حلو كده واخد بالك يصلح الله به الامه احسن الله اليك شيخنا الكريم بس معلش انا انا عندي بس نعم.
نعم. حاجه لان احد الاخوه وصاني بها في اخت اسمها خلود هي مريضه عندها السرطان وتعاني فهو لم يطلب الا الدعاء نعم.
نعم. فانا ارجو من اخواني جميعا ان يدعوا لها بالشفاء أسأل الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها يا رب العالمين آه، مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ حامد الطاهر الباحث والمتخصص في التراث الإسلامي شرفتنا ووفقنا شيخنا الكريم في هذه الحلقة وقد أفدتنا وأمتعتنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك ويبارك فيك كما أيضا ي- يشرفني أن أشكر إخواننا الشباب معنا في الاستوديو أخونا عمرو و احمد وعمرو اشرف جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم على وجودكم معنا اليوم مشاهدينا الكرام آه، جميع حلقات برنامج مع الشباب كما ننوه دائما موجوده على موقع قناه الرحمه www.الرحمه.tv www.الرحمه.tv كما ايضا يمكنكم التواصل معي طوال الاسبوع في اعداد حلقات مع الشباب عن طريق الايميل الخاص بالبرنامج شباب الرحمه.tv شباب at الرحمة dot TV كما أيضا يمكنكم لكل من أراد أن يشاركنا من الشباب في آه، حلقات مع الشباب في على- في الاستوديو على الهواء مباشرة ويشارك ضيوفنا الكرام لا بأس أن يرسل لي اسمه آه، وسنه ورغبته بالمشاركة وبإذن الله عز وجل ننظم معه حتى يكون معنا آه، هنا في الاستوديو كما أيضا يسرني أن أتلقى اقتراحاتكم عبر الجروب على الفيسبوك جروب عمر الحنبلي وأيضا عبر موقع موقع عمر الحنبلي على شبكة الإنترنت جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم في النهاية لكم تحياتي عمر الحنبلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحلى أحلى أحلى اللقاء